الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
وذلك تمهيدا لاستقبالنا لشهر رمضان إن شاء الله تعالى فاللهم بلغنا جميعا شهر رمضان وأعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنه وقد دنت بشائره دنت بشائر رمضان بيننا وبينه أقل من أسبوعين عشرة أيام إن شاء الله عز وجل ونستقبل أول ليلة من ليالي رمضان إن شاء الله تعالى ومن الجيد والطيب أن نستعد لاستقبال رمضان بمدارسة أحكام الصيام وباستذكار هذه الأحكام التي يعرف جلها جلنا ولا بأس أن نذكر فإن في التكرار فائدة وإن الشيء إذا تكرر تقرر إن الشيء إذا تكرر تقرر يعني في الرؤوس والأدمغة وثبت ورسخ ورب العالمين كم قال لنبينا صلى الله عليه وسلم فذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين يذكرون فيتذكرون اللهم آمين تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض فضائل الصيام وذلك لأن النفس البشرية يحركها للعمل الثواب والعقاب إذا عرفت النفس البشرية أنها إذا فعلت كذا سوف تفوز بكذا وتحصد كذا شمرت واجتهدت وكابدت وتحملت وإذا عرفت أنها إذا فرطت في كذا ستعاقب بكذا وكذا زجرها العقاب عن فعل ما يغضب الله عز وجل ولذلك تجد في كتب العلم كتاب الفضائل فضائل الصيام فضائل القيام فضائل العمرة فضائل كيت وكيت وكيت لماذا؟ حتى نستنهض النفوس حتى نستحث العزائم حتى نشحز الهمم نعم ولذلك تكلمت عن الفضائل فضائل الصيام في اللقاء الماضي وفي هذه الليلة المباركة نبدأ الكلام عن أحكام الصيام السؤال الأول بما يثبت دخول شهر رمضان فرض الله علينا أن نصوم رمضان طيب بماذا يثبت دخول الشهر قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بما يثبت دخول رمضان يجب صيام رمضان بثبوت الشهر والشهر يثبت بأمر من أمرين الأول رؤية هلال رمضان فإن غم علينا فبإتمام شعبان ثلاثين يوما يبقى لا يثبت دخول رمضان إلا بأمر من أمرين واحد رؤية الهلال قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الهلال أيوة جعل الله الأهلة مواقيت للناس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الشهر العربي يثبت عندنا بالهلال لا بالحساب الشهر العربي يثبت عندنا برؤية الهلال برؤية العين أو من خلال آلة تقرب البعيد لا بأس يثبت الشهر عندنا برؤية الهلال لا بالحساب لقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس مواقيت للناس والحج ولقوله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في الصحيحين إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له إذا رأيتموه فصوموا رأوا إيه؟ الهلال إذا رأيتموه فأفطروا يعني إيه؟ الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له يعني أتموا شعبان ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري الشهر تسع وعشرون ليلة الشهر العربي الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهذا في كل شهر عربي يعني كل شهر عربي له هلال ودار الإفتاء لها كلام كل شهر عربي كده مش رمضان وفقط لكن الدنيا تقوم لهلال رمضان لأنه يعقبه ركن من أركان الإسلام ألا وهو صوم إيه؟ رمضان وفي آخر رمضان الدنيا تقوم لأننا سنخرج من فريضة إلى فرائض وإلى سنن ها؟ الإفطار وصلاة العيد فرض كفاية عند بعض أهل العلم وما يترتب في العيد من أحكام طيب هلال رمضان قلت يثبت بالرؤيا ولا يثبت بالحساب مش بقى أنا عارف رمضان كمان عشر سنين يبقى يوم إيه آسف لا ما يلزمناش الكلام ده لازم رؤية مباشرة بالعين أو من خلال مكبرات ومقربات لا بأس الأمر واسع لكن لازم إيه رؤيا إنما بالحساب لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الشيخان إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين قال كده الشهر هكذا يعني 29 وهكذا يعني كم 30 وقد أجمع المسلمون على ذلك ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا الكلام ده حدش اختلف فيه أبدا في عهد النبي ولا عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أتباع أتباع أبدا أبدا ولا خلاف حديث فيه إلا عند بعض المتأخرين الحادثين بعد المئة الثالثة يبقى بما يثبت دخول رمضان يثبت بأمر من أمرين بالهلال برؤية الهلال لا بالحساب طيب بماذا تثبت رؤية الهلال برؤية العين من خلال رؤية مباشرة أو من خلال مقربات لا إشكال طب مين اللي يقول اللي شاف طيب إذا رأى واحد عدل يوثق به هلال رمضان فإنه يعمل بقوله عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر يعني محمد بن حزم وأبو داود الظاهري وأصحاب هذه المدرسة وهو اختيار ابن المنذر هو الراجح يبقى يثبت دخول رمضان برؤية شاهد عدل يوثق بدينه طب واحد خمورجي قال شفت الهلال لا ده مسطول ده فاسق أصلا شهادته ترد شرعا الخمورجي شهادته بطلة طب واحد مرابي ده شهادته بطلة شرعا لا تقبل طب واحد مجاهر بالفسق والفجور واحد مثلا مطرب واحدة ممثلة شرعا دول فسقة شهادته لا تقبل طيب خلي بيقولوا في القانون ده كان معمول بيه أنا مش دارس قانون كويس صلوا على بتاع شريعة صلوا على المصطفى يبقى تثبت رؤية رمضان بشهادة مسلم ثقة عدل يوثق بدينه مش أي حد ليه لما رواه الشيخان عن طلحة بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم في الحديث الذي مر بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وللآية فمن شهد منكم الشهر فليصم ده قول أبي حنيفة الشافعي المنذر أحمد بن حزم أبو داود الظاهر قول الثاني قال لا لا تثبت الرؤيا لرمضان إلا بشهادة رجلين عدلين ثقة هي مش شاهد واحد ده لازم إيه؟ اثنين هو اختيار مالك الإمام مالك وليث بن سعد ليث ده كان إمام أهل مصر في زمانه وكان يعني يساوي مالك في الفضل والشافعي غير أن تلاميذه لم يقوموا به المصريين كانوا خايبين ما عرفوش ينشروا مذهبه كأهل المدينة الذين قاموا بمذهب مالك صلى على المصطفى نعم والعجيب ان الليث ده كان أمير مصر كان إمام في الدين وكان والي على مصر وإمام في الدين وكان راجل جيد جدا كان بيبعت للإمام مالك كده هدايا يعني ليه قصة يمكن نعمله درس يعني من من النماذج اللي التاريخ آه، نسيها احنا بس فاكرين آه، سعد زغلول وام كلثوم واحمد عرابي والشنبات الجامده دي ناسيين الناس اللي رفعت شأننا وخلتنا شامه ابن حجر آه، الليث وغيرهم كثير هذا رأي مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في قول آخر كل دول اشترطوا كم شاهد؟ اثنين شاهد واحد ويدل على أن الراجح هو الاكتفاء بخبر الرجل الواحد حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فرأيته تراءى الناس الهلال يعني إيه؟ لا خرجوا يشوفوه تراءى مش يعني شاء مش يعني رأوا تراءوا يعني خرجوا عشان ايه يروا تراءى الناس الهلال يترقبوا تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله فصام وأمر الناس بالصيام خرجه أبو داود وابن حبان والدارمي والحديث صحيح صححه الألباني في الإرواء يبقى يثبت دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد ثقة عدل أمين يوثق بدينه طبعا النهارده الكلام ده مش موجود الحمد لله في دار الافتاء بتشتغل بقى ومش عارف مرصد ايه ومرصد ايه والجماعه بتوع الفلك بيشتغلوا لكن لو انت شفته وذهبت اليهم وانت راجل دين وعلى خلق وعلى دين و و و و وقلت لهم يلزمهم ان يقولوا راينا الهلال عند ابي حنيفه وعند الشافعي وعند احمد بن حنبل وعند ابن المنذر عند الائمه دول وعند الاخرين لابد من شهاده اثنين طب وشهر شوال يثبت بشهادة رجل واحد ولا بشهادة رجلين بشهادة رجلين أها اشمعنى بقى أنت بتقول الراجح ثبوت رمضان بشهادة واحد وثبوت شوال باثنين اشمعنى فرقت ليه عشان النبي محمد فرق طب ايه الدليل صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال حدثني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فين الدليل؟ اسمع بس ثم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فإن شهد إيه؟ شاهدان فصوموا وأفطروا فثبت أن شوال لا يثبت هلاله إلا بشهادة رجلين وخرج عن ذلك دخول رمضان بحديث ابن عمر الأول الحديث ده مطلق صوموا باثنين شهود وافطروا باثنين شهود دي حديث ابن عمر قال أنا شفت الهلال لوحدي وقلت للنبي فصام وأمر بالصيام يبقى خرج بحديث ابن عمر من هذا الحديث دخول رمضان وثبت شوال بهذا الايه الحديث مفيش نص قيده مفيش نص خصصه حد فاهم حاجه ها طب صلوا على المصطفى فاهمين اللي حته النبي قال في حديث زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإذا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا جميل يبقى الحديث ده بيثبت ثبوت رمضان باثنين شهود وثبوت العيد باثنين ايه شهود عندك حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فرأيته يعني أنا لوحدي فأخبرته فصام وأمر بالصيام يبقى حديث ابن عمر قيد إطلاق حديث عبد الرحمن في شأن الصيام وتركه على ما فيه في شأن الفطر لعيد آه، شوال واضح يا إخواني؟ آه. مفيش قياس ده أنا عندي نص ونص لا قياس أنا مش محتاج قياس أنا عندي نص ولا اجتهاد ولا قياس مع النص صلوا على المصطفى طيب يبقى يثبت دخول رمضان بأمر من أمرين رؤية الهلال فإن غم علينا السنة ما شاء الله صحو مفيش هلال أو مغيمة مش شايفين أي حاجة خلاص مفيش مفيش 29 راحوا يشوفوا الهلال ملوش الهلال نعمل ايه تلاقي المفتي يقول لك غدا اتمام شهر ايه شعبان ليه بيقول كده عشان ما شافوش ايه قال كده نعم صلى على المصطفى طيب المسألة الثانية اللي كل سنة الناس تتخانق عليها إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم ذلك سائر البلاد؟ كل سنة تلاقي مثلا السعودية صيد احنا بقى لنا كام سنة تقريبا بنصوم مع السعودية يعني في توافق تقريبا أظن سنة أو سنة فاتت كنا معاهم مش كده؟ سنتين تقريبا الحمد لله تلاقي مثلا بقى تلاقي مثلا صايمين والسعودية صايمة والكويت صايمة والبحرين صايمة وتلاقي بتاع ليبيا عامل آه، رمضان في نص شوال بتاع ليبيا ده لوحده ده دماغ ده عمل وقفة عرفة لوحده حاجة عجيبة جدا وقفة عرفة دي مش فيها خلاف رغم أنفك مع السعودية عمل لوحده صلى على المصطفى طيب دلوقتي الرؤية ظهرت في مصر هل يلزم السعودية ما هو ساعات بتسهر في مصر والسعودية ده مش صايمة فالقضية مش قضية مصر أو السعودية في في ما اعرفش طيب إذا ظهرت الرؤية في مصر مثلا هل يلزم ده كل البلاد العربية تصوم معانا أو العكس الجواب هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم القول الأول إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع بلاد المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إن أن يصوموا كل كل مسلم بقى في بلاد الواق الواق في الصين في السند في الهند في أمريكا كله يصوم يا سلام قول مين ده هذا قول الحنفية ده المعتمد في مذهب الأحناف وهذا مذهب المالكية وهو وجه عند بعض الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة بدل المعتمد عند الأحناف المعتمد عند المالكية وجه عند الشافعية المشهور عن الحنابلة لأن الحنابلة لهم برضه إيه؟ كلام آخر إيه الدليل قالوا لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا خطاب لجميع المسلمين اثنين لأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وإلى توحيد كلمة المسلمين ده المصيبة السوداء في الجاليات الإسلامية سيبك مننا احنا هنا في بلدنا محلولة الحمد لله الجاليات تلاقي مثلا المسلمين في انجلترا في امريكا في فرنسا ده سعودي لكن اصلا تبع السعوديه ده مصر تبع مصر هم عايشين في بلد واحده امر يعني امر يبكي طيب القول الثاني قالوا لكل بلد تحت ولايه واحده رؤيه يعني مصر لوحدها ما يلزمناش السعوديه قالت يا رئيس شفت رمضان بكره الهلال بكره رمضان هيبدا بكره ما يلزمنيش انا مع مصر طب يا شيخ ده المساله فيها خلاف اه فيها خلاف بس انا ليه ولي امر والمساله فيها اجتهاد مش فيها ثلاث اقوال للائمه فيها اجتهاد هو مش من أهل اجتهاد هو مش دارس الشريعة ولا يعرف يعني ما درسش شريعة هو. لكن حواليه مستشارون في كل اتجاه منها في الشريعة شيخ الأزهر المفتي بتاع جامعة الأزهر الدكاترة دول المستشارين بتوعه هو وكلهم بهذه المسألة ها قالوا لا كل بلد لها رؤية احنا اجتهدنا وخدنا بالرأي ده ولي أمرنا في بلدنا خد بالرأي ده هل يلزمنا؟ نعم يلزمه نعم يلزمه واجب علينا الطاعة صلوا على المصطفى ده كلام مين بقى يا سيدي هذا نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق ودليلهم حديث كريب اللي هو كريب ده كان مولى لابن عباس عبد خادم قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة وقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال يا كريب هلال رمضان جه عندكم أول ليلة في رمضان كانت إمتى عندكم قلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية أمير المؤمنين وكان ملك الدولة الأموية فين؟ في الشام الشام النهاردة بقت تحت سيطرة الشيعة سوريا حكامها الشيعة العلوية يقول سيدنا علي هو الله النصيرية ولذلك تجد علاقة السوريين مع أعني النظام في- مع إيران وثيق جدا لأنهم مذهبهم واحد حزب الله والشبكة دي صلوا على المصطفى قال فأنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس وصام وصام معاوية فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه لو كانت رؤية الشام تلزم رؤية المدينة كان ابن عباس أمرهم بقضاء اليوم ده احنا رمضان دخل واحنا فاطرين مش كده لكن ابن عباس كان يرى ان كل بلد تحت ولاية لها رؤية ايه واحدة ده اجتهاد ابن عباس آه. آه.
خلاص دول مش ممكن ان بعض المسافه ملوش حد ضابط من الشام للمدينه صحيح اخويا بيقول لي جميل اخويا بيقول لي البعد المسافه ما كانش حد يبلغ الاقمار الصناعيه ما كانتش موجوده وهذا الكلام جميل لكن ابن عباس ما قضاش لو كان هو ده اللي اخذ به كان لهم بعد ما نخلص نقضي يوم لكن هو كان يرى ان كل بلد تحت ولايه لها رؤيا واحدة وده قال به ابن عباس وقال به عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وقال به المعاصرين العلامة ناصر الدين الألباني في الألباني بيقول بهذا الكلام النهاردة بقى في فرقة من المسلمين الله تجد ناس في مصر السعودية صايمة وهم صايمين ولسه مصر مفطرة أو إحنا قالوا بكرة رمضان والسعودية قالت لا لسه بعد بكرة تلاقي ناس عندنا هنا مفطرة والناس كلها صايمة هذا فيه شق لعصى المسلمين هذا فيه شق لعصى المسلمين الأحب إلى قلبنا هو القول الثالث لكن يلزمني, يلزمني أن أعمل بالقول الثاني لأن ليه ولي أمر ويجب عليها طاعته في مسألة اجتهادية ظنية لو ولي أمري قال لي بكرة الخمر حلال له عليها طاعة أسف لأن هذا حرام بدليل يقيني قطعي إنها مسألة ظنية مسألة اجتهادية أخذ فيها بقول قال به أئمة يلزمني أن أسمع وأطيع صلى على الرسول القول الثالث هو القول الوسط ولو كان الأمر بيدي لعملت به وعممته اللي هو إيه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها هذا القول الثالث القول الوسط هو الأصح عند الشافعية وفي مذهب بعض المالكية وهو قول عند الحنابلة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني احنا مشتركين في جزء من الليل مع مين مع مين تقريبا كل الدول العربية تقريبا كل الدول العربية خد من المغرب هو انت بيبقى المغرب ليل واحنا نهار لا سابقينهم باربع خمس ساعات او هم سابقيننا احنا اللي سابقينهم عشان احنا شرقهم مش كده يبقى كل المساحة دي إذا ظهر الهلال في بلد منها لزم الكل أن يصوم لو كان الأمر بيدي لو كان لي أنا كلمة نافذة وأستطيع أن أقول هو ده وعممه ده وألزم الناس به وكلامنا يصل فهذا أجمل الأقوال وده اللي الشيخ ناصر فريد واصل أول ما جه مفتي قال هنعمل دي لكن ما قدرش يعمل دي نعم صلى على المصطفى الخلاصة يا عم الشيخ أنت بتصوم مع مين أنا بصوم مع مصر وبفطر مع مصر واضح يا اخواني بصوم مع مين مصر وبفطر مع مين والمسألة فيها خلاف هذا الذي أدين لله به طيب ما هي شروط صحة الصيام ما هي شروط صحة الصيام يشترط لصحة الصيام أمران فقط الكلام ده لازم نعرفه لازم نكون عارفينه حافظينه انتوا اكيد عارفينه لكن مش عارفين الدليل يشترط لصحة الصيام امران الامر الاول النية النية لا انا وانا اخترت لك أهو. النية يشترط خلاص احنا عدينا بقى يشترط لصحة الصيام ها النية ما الدليل على أن النية شرط لصحة أي عبادة إيه الدليل وما أمروا ها؟ إلا ليعبدوا الله ها؟ مخلصين له الدين إيه كمان حاجة من كلام النبي قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات ما أنا قلت اللقاء الماضي افرض واحد زعلان مع مراته نام من غير عشاء صحيت الصبح على عادته الساعة عشرة ولا حاجة قوم افطر مش فاضي سيبيني نايم النهارده اجازتي وانا نايم ظهر ادن صحته صلى الظهر وبتاع الغدا اتحط ماليش نفس يا عمي ابدا خرج راح مشوار ورجع والمغرب بيدن ما حطش حاجه في بقه هل يكتب له هذا اليوم في صيام تطوع ها لا لا ليه ما كتبلوش ما نوى الصيام هو نوى انما الاعمال بالنيات عمل يفتقر إلى نية كبر عليه أربعا احنا بنكبر أربعة في صلاة إيه؟ الجنازة يعني انسى يبقى الشرط الأول لأي عبادة أي شيخ يسألك في أي حاجة يقول لك ما هو شرطها الأول ما هو ركنها الأول وانت ما تفكر قول له إيه النية لازم إنما الأعمال بالنيات جميل الشرط الثاني الطهارة من الحيض والنفاس وهذا يخص النساء دون الرجال لأن الرجال عافاهم الله عز وجل من هذا البلاء والحيض والنفاس بلاء أو ابتلاء أمر قدره الله على بنات آدم فإذا صبرت على الأوجاع والأذى وكذا هي مأجورة لأن المؤمن إذا شا- شاكه شوكة فصبر واحتسب يمحو الله بها من الخطايا ويكفر بها من السيئات ويرفع بها من الدرجة وهذا نقصان الدين في المرأة النساء ناقصات عقل ودين مش ناقصة عقل يعني مجنونة وبتقطع في هدومها واللي بتمسكه بتعضه لا نقصان العقل يعني شهادة الرجل بكم؟ بشهادة اثنين لأن المرأة تنسى أكثر من الرجل تقول لي لا ده أنا عندي واحدة عالمة في الذرة واحدة كام واحدة يعني عد لي كده في عيلتكم كام 100 تعرف مليون قدامهم مليار رجل أذكى وأنبغ وكذا وكذا فإحنا الحكم عندنا على العموم مش على النادر بالقيس ومارجريت تاتشر والولية السوداء الحيزابون بتاعت أمريكا اللي غلط في داهية دي اسمها إيه؟ آه، اسمها إيه؟ آه كونداليزا الحاجة لي مش الحاجة ليتها حاجة ست ليزا والتانية اللي يعني عدت لي كام كده يا حاج؟ ها؟ أنديرا غاندي مارجريت تاتشر بالقيس اللي ها عد كام ها؟ كام؟ قول لي خمسة عشر عشرين قدامهم كام قائد نابغة كم ملك كم كم مئات الألوف مش كده بعين كل امرأة منهن لا تعمل إلا بمعاونة رجال سحبة وراها 100 شنب هم اللي بي- هي بس بت- الواجهة بس يبقى شروط صحة الصيام اثنين واحد النية اثنين طهارة المرأة من الحيض والنفاس نقصان العقل شهادة الراجل باثنين نساء وفي أمور تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة بس أو شهادة اثنين نساء أو واحدة بس وهي الأمور التي لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء زي إيه؟ واحد مات وساب مراته حامل وعنده أخ وأخوه مستني لو ولدت بنت هيورث لو ولدت ذكر مش هيورث مش كده؟ قاعد عمال يفرك في ايديه كده ومستني لو سقطت او الجنين نزل ميت هتاخد الست التمن هو هيقش ما ملوش غيرهم مراته واخوه قاعد بيفرك مستني هي الست حامل اتضايق بتولدها الواد نزل مات الواد نزل ميت لا ده نزل صاحي ازاي لما نزل صوت او بربش او رخص برجليه وايديه ان شاء الله ثانيه ان شاء الله لحظه نقسم التركه ازاي كده الواد نزل بعد موت ابوه نزل في الدنيا قد ايه دقيقتين كده ام الواد لها التم والواد له كل حاجه واخوه اتصبن طب ما هو مات اه ما هو مات ليه ورثه بقى تشوف الواد ده آه امه عايشه مش عارف له الورثه نشوف بقى سكته ازاي ها مين بقى اللي هيشهد هنا محدش شاف غير الدايق تشهد شهادتها تقبل لوحدها ايوه طبعا عشان بس جماعه العلمانيين جماعه السفهاء والاغبياء بيطلعوا في البوتاجاز والغساله والتلفزيون والبابور ويالفوا ويهمبكوا وكلامهم بينتشر لان ال- الناس غالب فيها الجهل بالدين مع الاسف شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس وذلك نقصان الدين في المرأة أنها إذا حاضت أو وضعت تحبس عن الصيام فإذا وعن الصلاة فإذا طهرت قضت ما عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاة إنما أنت عندك عذر أنت لا تسقط عنك الصلاة إلا إذا جننت بقت خلاص عباسية أو واحد بقى كبير قوي قوي في السن بقى مش دريان بحاجة ولا يعرف أسماء خلاص بقى سفيه خلاص عقله في أجازة أو واحد في الإنعاش مش داري بالدنيا خلاص غير كده ما عندكش عذر انما تبقى عاقله وسليمه وتمام بس في الحيض تقعد خمس ايام ست ايام او في النفاس 40 يوم وقد يتصل حيض بنفاس في امراه احيانا تولد تقعد 40 يوم في نفاس او قل او كثر ولسه في دم جاءها موعد الحيضه فاتصل حيض بنفاس حاجات نادره بس بتحصل 40 يوم من غير صلاه او 20 او 30 حسب نفاسها بقى او اقل او اكثر ولما تطهر ما تصليهمش انما انت لا هذا نقصان الدين فيها واحده سالت ستنا عائشه لماذا اذا طهرت المراه من الحيض والنفاس قضت ما عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاه قالت عائشه احروريه انت ايه حروريه دي حروراء ده المكان اللي نزل فيه الخوارج اللي كفروا الصحابه اللي قتلوا سيدنا علي اللي خرج من تحت عباءتهم الجماعة بتوع التكفير والهجرة لأن بعض الخوارج بيروا إن المرأة إذا طهرت لازم تقضي الصلاة كمان النبي ما قالش كده فستنا عائشة الله بتقول لها الله هو أنت منهم أحرورية أنت قالت لا ولكني أسأل أنا عايزة أتعلم قالت هكذا قال رسول الله خلاص يبقى ما تقوليش بقى ليه العشاء أربع ركعات أقول لك هكذا ها قال رسول الله ليه ليه ما تقعدش تقول لي ليه ومش ليه النبي قال خلاص الله قال قال خلاص انتهى شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس اثنين النية طيب سؤال هل يشترط تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان هذا ما رجحه الجمهور وخالف فيه المالكية تفضل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه أما بعد قلت أركان الصيام أولا النية لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ثانيا الطهارة من الحيض والنفاس وهذا يخص النساء لأن المرأة إذا حاضت حرمت عليها أشياء أبيحت لها في طهرها فيحرم عليها الجماع ويحرم عليها دخول المسجد عند الأئمة الأربعة المسألة فيها خلاف ويحرم عليها مس المصحف عند الأئمة الأربعة ويحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها أن تطوف بالكعبة لحديث عائشة أنها لما حاضت وهي تؤدي المناسك قال افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت واختلف أهل العلم في المرأة التي بقي عليها طواف طواف واجب وحاضت ومعها رفقة وخرج الوقت والرفقة ستعود إلى البلاد ماذا عليها؟ هنا قال شيخ الإسلام تستثر وتحتاج جيدا وتطوف مع العذر لأنها معذورة ويسقط طواف الوداع عن الحاجة إذا حاضت يسقط عنها ولا طواف وداع واجب على المعتمر إنما هو نافلة لمن شاء عمل به وأجر ومن تركه مع القدرة عليه فلا إثم عليه والله أعلم قلت من, من أركان الصيام أو من شروط صحة الصيام النية طيب هل لابد أن ننوي في كل ليلة صيام الغد هذا قول الجمهور لازم لازم كل ليلة تنوي أنك هتصوم بكرة لحديث حفصة رضي الله عنها قالت من لم يجمع عفوا من لم يجمع من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيره والحديث صحيح عله البعض بالوقف وهذا من باب ما لا دخل للرأي فيه لازم تكون سمعت الكلام ده من مين؟ من النبي من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له هذا لا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هقول لربنا ويعلم عني ما لا أعلمه عن نفسي النية بعض الطيبين يقول لك النية لا يجوز الجهر بها إلا في الحج والعمرة ده فهم غلط هو أنا لما باجي أحج بقول نويت أعتمر عن أبي بقول كده أنا لا أهل بالنية بل أهل بإيه؟ بالنسك دي قضية ودي إيه؟ قضية أخرى النية محلها القلب عمر النبي ما يتلفظ بالنية تيجي أنت بقى تشوف الناس في الصلاة محمد تيجي تصلي بقى بعض الطيب بعض الطيبين نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة في مسجد الرحمن الشيخ غراف سابقا كان يقول لك كده يا جدع اسكت اسكت خالص النبي ما كانش بيقول اي حاجه قبل تكبيره الاحرام خالص يقوم ها، يجي يقف يصلي يقول حاجه ما بيقولش الله اكبر بس يبقى جماهير اهل العلم لابد من تبييت نيه الصيام في كل ليله وذهب الزفر والامام مالك ورواية عن أحمد إلى أنه يكفينا نية واحدة في أول الشهر قال لأن الصيام ده شهر متتابع شأنه شأن الصلاة العشاء أربع ركعات هل كل ركعة بنوي ولا نية واحدة للصلاة كلها الصلاة كلها صلاة القيام 13 حدا- ركعة 11 ركعة 23 ركعة البعض بيصليها كده مثنى مثنى هل بعد قبل كل ركعتين بنوي ولا هي نية واحدة في أول الليل نية واحدة قال رمضان كده برضه المفتي قال بكرة رمضان أنا ألف قلبي عقدت قلبي على نية صيام إيه رمضان قول خلاص والقول الأول أرجح للحديث وقد أنصف ابن عبد الحكم وهو من المالكية فترك مذهب المالكية في هذه المسألة وعمل بمذهب إيه؟ الجمهور كانوا علماء بيتعصبوا للدليل مع الدليل طب بما تتحقق النية بالكلام لا الكلام بدعة أمال بإيه بقيامك للسحور أنا وأنا بفطر في المغرب وأنا بفطر وأنا بفطر أهو. أنوي إني أصوم بكرة ده أمر شق واحد قايم يتسحر في وقت غير معتاد فيه انه يقوم من النوم وياكل او ما ينامش يقوم ياكل هل من عادتنا في الايام العاديه نصحى قبل الفجر نصف ساعه ناكل ها لا انت كسر عادتك ليه عشان تسحر قيامك للسحور في حد ذاته ايه نيه نعم طيب وصيام التطوع هل يلزمه نية من الليل عندك حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ده ما بيجهرش بالنية ما بيعرفها انه صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيث نوع من الطعام قال قالت أهدي لنا حيث فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل طيب واحد بات ولم ينوي الصيام وبعدين في أول النهار كده واحد صاحبه قال له أنت ما درستش ده النهاردة عاشوراء والراجل الشيخ قال لنا في خطبة الجمعة ده اللي يصوم النهاردة ربنا يغفر له ذنوب سنة ماضية معقولة؟ اه والله وقال ده حديث صحيح وبتاع خلاص هصوم مع انه ما نواش بالليل هل يجزئه؟ يجزئه بس كتير من أهل العلم قالوا حقيقة هذا الكلام لا دليل عليه لكن معتبر قالوا الباب مفتوح أمامه أن يصوم التطوع من النهار بشرطين الأول ألا يكون قد أكل قبل ذلك ما يستهبلش علينا بقى هو الصبح كان بقى فول وفحلين بصل وبيض لك والله ما كنتش أعرف اللهم إني صائم طب ما أنت كلت ما هو الصيام؟ إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر وإلى غروب إيه؟ شب- هو كل خلاص يا حاج خلاص لا أنا بتكلم في شأن إن إيه؟ لا كل ولا شرب معقول والله النهارده عرفة يا سبحان الله كنتش أعرف يا معقول النهارده طيب خلاص يا سيدي هصوم معاكم قالوا ما يكونش كل اثنين يكون ده قبل الزوال يعني معاك من الفجر لحد الظهر ما تجيش بقى بالمغرب بساعه تقول لي معقوله فاضل قد ايه يا ست- يا اني صائم حقيقه هذا الكلام انا ما قرات عليه دليل يعني حتى من ذكره من اهل العلم لم يذكر عليه دليل فامر فالامر واسع ورحمه الله واسعه فلا تضيقوا على الناس واسعه ها متى تصبح السنة فرضا لا أدري أخب... عن- قول لنا ما أعرفش لا أدري يكون نذر إزاي ها احنا قلنا الصيام ينقسم إلى قسمين صيام واجب وصيام تطوع صيام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما وجب بدخول الزمن هو صوم رمضان اثنين ما وجب لعلة وهي الكفارات ثلاثة ما أوجبه الإنسان على نفسه وهو إيه؟ النذر دي قضية ودي قضية عمر النذر ما كان سنة النذر أنت شيء أوجبته على نفسك ولم يوجبه الله عليك وعشان كده النبي قال فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا أنت فاكر انك عيان واحد على قده فهمه ضيق قال لك اذبح عجل وانت تخف اندر عجل ربنا يخففك دي, دي كلة أدب مع الله قول يا رب لو خففتني هذبح عجل بيشترط على ربنا اديني عشان اعمل لك مين انت يا غلبان انت ما تنذرش أصلا فإذا نذرت في طاعة فوجب عليك الوفاء إن كانت في الطاقة فإن عجزت فكفارة يمين وإن نذرت في معصية فاستغفر الله وتب وكفارة يمين وإن نذرت فيما لا تملك فكفارة يمين وإن نذرت فيما لا تطيق يا رب هصو- هصلي كل يوم عش- خمسين راكعة بعد العشاء جاء أول ليلة وقع على الأرض لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق فكفارة يمين خليكم معايا صلوا على المصطفى هي جملة واحدة عشان ألوح بس ما هو ركن الصيام ركن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من مأكل ومشرب وجماع وغيرها وفي مفطرات أخرى من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس يبقى الصيام ركنه ينقسم إلى نقطتين واحد إمساك عن المفطرات اثنين من وإلى من طلوع الفجر وإلى إيه؟ غروب الشمس لقول الله عز وجل فالآن باشروهن يا سلام على أدب القرآن شوف كلمة الجماع يعبر بها إزاي باشروهن إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أجدع واحدة ست تقول الكلام ده في ميدان التحرير وما تتحركش كلام ما يحركش أدب فالآن باشروهن وبخلاف كتب غيرنا المحرفة فيها فضايح آه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم في السلف شوف وابتغوا ما, ما كتب الله لكم ده بيعبر عن الجماعة بالكلام يا سلام وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أول الليل متى؟ الليل بيبدأ إمتى؟ المغرب ده المغرب الليل بدأ واليوم بيبدأ إمتى؟ مع أذان الفجر إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم عن بعض سنن الصيام ونتكلم بقى عن مبطلات الصيام وأقسامها ومن الذي عليه القضاء فقط من الذي عليه القضاء والكفارة ومن الذي عليه الإطعام ونخوض في هذه المسائل عشان نستعد لاستقبال رمضان لأني بزعل خلاص مش وقت، خلاص الراجل الإمام بتاعنا أراؤوش خلاص خلاص اسمع بس انا قلت قوموا ما تقعد يا جدع طب هو الامام حاسس بدري طح معاه نسيتني كنت هقول ايه بقول الكلام دروس دي عشان وان كنت قلتها في العام الماضي لكن عشان نمهد لرمضان لاني بزعل اما الاقي ن- نفسي في 10 رمضان و20 رمضان ولسه اسئله جايه يا شيخ عملت كذا يا شيخ استخدم معجون اسنان يا شيخ ينفع احط قطره في مناخيري يا شيخ الكلام ده المفروض تعرفه دلوقتي قبل رمضان وفرض عين بقول عين اهو يعني ايه يعني ما يتعلمش الكلام ده يبقى مذنب فرض عين على كل مسلم بالغ ان ي- دخل عليه رمضان ان يتعلم احكام الصيام اسال الله عز وجل ان يبلغني واياكم شهر رمضان وان يعنا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه خطبه الجمعه الجايه عندكم ان شاء الله ها يلا ورمضان ان شاء الله انا معاكم الناس هتطفش كده معاكم ان شاء الله خمسة ايام كل يوم ما عدا الاثنين والخميس في هذا المسجد المبارك ان شاء الله تعالى اسال الله ان يجمعني واياكم دائما على طاعته وان يجمعني واياكم في الاخره في ظل عرشه وعند حوض نبيه وفي الدرجات العلى من الجنه احبكم في الله